الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يسر الشركة العربية للإنتاج الإعلامي عمار أن تقدم لكم هذا الإصدار
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فكنت يعني قد تعودت في كل الدروس أن أقول مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي لكن الليلة على وجه الخصوص لا أستطيع أن أقول لكم إلا مرحبا بكم يا أنا كما قال أحد السلف لا يكون الأخ محبا لأخيه حتى يقول له يا أنا وعلى هيئة الأمم المتحدة على الباب متعلق يافطة جميلة جدا فيها ترجمة لأربع بيوت من شعر شاعر معروف اسمه السعد الشيرازي ترجمت اللغة الإنجليزية ووضعت على باب هيئة الأمم المتحدة مكتوب في البيوت دي إيه؟ قال لي المحبوب لما زرته من ببابي قلت بالباب أنا قال لي أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا أنت بتقول أنا وأنت ليه لا ده أنا وأنت واحد حينما فرقت فيه بيننا ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا قال لي من أنت قلت أنظر فما ثم إلا أنت بالباب ها هنا قال لي أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا فطبعا يعني كلمات رقيقة جدا فيعني مرحبا بكم يا أنا ربنا يجمعنا وإياكم إن شاء الله مع الحبيب في الجنة صلى الله عليه وسلم ذكرنا في الدرس الماضي أن قصة المسيح الدجال وذكرنا نبذة يسيرة عن نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام وقتله للدجال الليلة هنتعايش مع قصتين أو علامتين من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى عليه السلام بقى بشيء من التفصيل البسيط برضه وظهور يأجوج ومأجوج في هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى أه وما زلت بركز برضه إن عايزين نحلق الدار الأخيرة ديت تقربنا كل مرة من الله سبحانه وتعالى عايزين كل مرة إيمانياتنا تزداد رحلة إلى الدار الأخيرة تخيل أن أنت في قطار وأنك في كل يوم تقترب إلى الواحد القهار سبحانه وتعالى كل يوم ففي كل واحد ليه محطة هينزل فيها المحطة ديت بنمثلها برضو بالرحلة رحلة إلى الدار الآخرة احنا النهاردة اللقاء السادس عشر تقريبا صح؟ السادس عشر فاضل لنا حوالي 14 لقاء ونخلص الرحلة يعني كأننا عدينا نص الرحلة أو أكثر وداخلين في النص الثاني خلاص قربنا لعل وعسى ربنا يجعلنا واياكم من اهل الجنه ان شاء الله سبحانه وتعالى. ابدا الدرس ان شاء الله بالكلام عن نزول سيدنا عيسى عليه السلام. طبعا قصه سيدنا عيسى كامله يعني هنقولها لكم ان شاء الله لما نيجي نتكلم في سلسله قصص الانبياء. قصص الانباء نحكي بقى قصه سيدنا عيسى من اولها لاخرها انما النهارده يعني لنا الشاهد في هذه القصه اللي ايه اللي هي نزول سيدنا عيسى وقبل نزوله هنتكلم عن رفع سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام فقبل ما نتكلم عن نزوله هنتكلم عن رفع كيف رفع عيسى عليه السلام طبعا احنا عارفين ان اليهود عليهم لعائن الله جل وعلا كانوا يريدون قتل سيدنا عيسى عليه السلام يقول جل وعلا ومكروا مين هم اليهود ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك هي دي المشكلة بقى إني متوفيك ورافعك إلي إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون الآية الثانية يقول جل وعلا وبكفرهم يعني اليهود وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه أهو نافية أهو وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا يقينا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا طب إيه اللي حصل بالظبط القصة جت إزاي اليهود كانوا عايزين يقتلوا سيدنا عيسى ليه سيدنا عيسى لما أرسله الله عز وجل وأيده بال- بالنبوة والمعجزات الباهرة كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ويصور من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير بإذن الله جل وعلا غاروا منه حسدوه واليهود يعني مسألة الحسد عندهم عالية جدا فحسدوا آه، سيدنا عيسى عليه السلام وكذبوه وخالفوه غير كده غير ده كله بقى سعوا إلى إيذائه كان في ملك في هذه البلدة اللي هي بلدة دمشق كان يعني طبعا كان سيدنا عيسى من شدة إيذاء اليهود ليه كان دايما يسيح في الأرض هو وأمه عليهما السلام فاليهود لما علموا ذلك أرادوا أن إيه أن يشتدوا في إيذائه يعملوا إيه راحوا للملك اللي هو آه، بيحكم آه، دمشق وكان رجل كافر كان يعبد الكواكب فالمهم قالوا له ده في واحد قاعد في بيت المقدس بيفتن الناس وبيضلهم ويفسدهم على الملك ورعاياه يعني بيقوم الناس على مين على ملك دمشق طب نعمل ايه فيه قال لهم خلاص فارسل الى نائبه بالقدس وقال له انا عايزك تروح تاتي به وتصلبه وتضع الشوكه على راسه راح النائب بتاعه واخد معاه مجموعه من اليهود وداخلين على مين على سيدنا عيسى عليه السلام اول ما سيدنا عيسى حس بان هم داخلين عليه راح منادي على مين على الحواريين اللي معاه كان معاه 12 واحد ساعتها راح منادي عليهم قال ايكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنه وفي روايه وهو في درجتي في الجنه يبقى مع ايه مع سيدنا عيسى فقام شاب صغير فقال انا فقال اجلس راح عارض عليهم تاني قام نفس الشاب قال اجلس في المره الاخيره قام نفس الشاب فقال عيسى عليه السلام انت هو خلاص يبقى انت فالقي عليه شبه عيسى عليه السلام واما عيسى كما قال الحافظ ابن كثير فاخذته سنه من النوم ورفع من روزانه روزانه يعني فتحه في السقف كده ورفع الى السماء الثانيه ايش عرفنا انها الثانيه لان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام في رحلة الإسراء والمعراج من حديث رواه مسلم شاف سيدنا عيسى وابن خالته يحيى عليهما السلام شافهم فين؟ في السماء الثانية ورفع عيسى عليه السلام إلى السماء الثانية لما دخلوا لقوا الشبه ألقى على مين؟ على اللي هو إيه الشاب الصغير ده فدخلوا فقتلوه صلبوه ووضعوا الشوكة على رأسه وهم يظنون أنهم قتلوا عيسى عليه السلام يبقى كده ايه يبقى كده المساله يعني زي ما انت شايف كده ان هم ما قتلوا عيسى عليه السلام بل رفعه الله عز وجل اليهم يبقى وما قتلوه يقينا في رايهم فيها وما قتلوه متيقنين انه هو عيسى بل شاكين متوهمين ده راي والراي الثاني المعنى انهم ما قتلوه يقينا ده قول الله عز وجل ان هم ما قتلوه يقينا هم ما قتلوش ده سيدنا عيسى ال- الرواية اللي احنا قلناها قال عنها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم وروى النسائي نحوه طيب نعمل إيه بقى في قول الله عز وجل إني متوفيك ورافعك إلي واحد يقول لك أهو اللفظ واضح أهو إني متوفيك نقول لك الوفاة بتيجي بمعنيين المعنى الأولاني تأتي بمعنى الموت والمعنى الثاني تأتي بمعنى النوم زي قول الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار يبقى يتوفاكم بالليل يعني ايه ينيمكم بالليل والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان إذا أراد أن ينام كان يقول باسمك اللهم أموت وأحيا ولما يقوم من النوم كان يقول إيه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور يبقى ده دليل على ان لفظة الايه الوفاة تأتي بمعنى الموت وتأتي بمعنى النوم طب لو كانت جاءت في الآية دي بمعنى الموت نصرفها ازاي اقول لك بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم ندبرها على ان الآية كما قال أهل العلم فيها تقديم وتأخير تقديم وتأخير يعني ايه لأن الواو لا تقتضي الترتيب بمعنى لو قلت لك دلوقتي دخل محمد ومحمود مين اللي دخل الأول حد عارف محدش يعرف لأن الواو لا تقتضي الترتيب إنما لما أقول لك دخل محمد ثم محمود يبقى مين اللي دخل الأول محمد وبعدين محمود خدت بالك فالواو لا تقتضي الترتيب بل قد يأتي اللفظ مقدما على اللفظ الآخر لعلة معينة وهنشوف دلوقتي الأمثلة فكما قال قتادة رحمه الله هذا من المقدم والمؤخر وقال الطبري قال آخرون معنى ذلك إذ قال الله يا عيسى يبقى معنى الآية كده إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزالي إليك إلى الدنيا طب ندي مثال بس بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين سيدنا زكريا اشتهى أن يكون عنده ولد عايز الولد ليه عشان يتعزز به أبدا عشان يستعمله في طاعة الله وعشان يرث النبوة من بعده فيدعو الناس إلى دين الله عز وجل وأنت خير الوارثين إيه اللي حصل فاستجبنا له بعدين ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة مع إن الأصل إيه إن إصلاح الزوجة يبقى قبل إيه قبل وهب الولد صح ولا لا الزوجة كانت عقيم فكانت لا تلد يبقى ال- ال- المناسب في القول هنا إيه إن الزوجة أصلحت وبتقدير الله عز وجل ثم فلما أصلحت الزوجة أنجبت إنما أنجبت وبعدين أصلحت يبقى الواو لا تقتدي إيه؟ لا تقتدي الترتيب لكن ليه ربنا ذكر أن التعجيل ببشارة بميلاد يحيى قبل إصلاح الزوجة هذا كما يقول أهل العلم من تعجيل البشارة من تعجيل البشارة يعني اطمئن زوجتك هنصلحها وقبل ما نتكلم عن صلاحها لا ده هنوهب لك ولد اسمه يحيى من الذي سماه سماه الحق جل وعلا يحيى من أجل أن يحيى هو جه اتولد وجه الدنيا فقتل شهيدا والشهيد والشهداء عند الله عز وجل ايه احياء فيظل حيا ثم بعد ذلك يجي يوم القيامه آه، ليدخل الجنه مع ابيه عليهما السلام فالمثال الثاني بس معلش هتصلوا تاني برضه معلش احنا عايزين نعمل بيزنس يعني ربنا يحفظكم يا رب آه، مثال سيدنا يوسف عليه السلام لما قال جل وعلا ولقد مثال سيدنا يوسف وامرأة العزيز ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه المعنى هنا ايه لولا أن رأى برهان ربه لهم بها يبقى يوسف عليه السلام هم ولا ما همش بعضهم قال ان هو هم هم خطرات وبعضهم قال لا هو ما همش اصلا وده الراجح عندي ان يوسف عليه السلام لم يهم اصلا بالفاحشه ليه لان عندنا اشياء تدل على ان كل الانبياء معصومين من ايه من الكبائر المثال الاخير قول الله عز وجل يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين السجود قبل الركوع ولا الركوع قبل السجود الركوع قبل السجود صح لا طب هنا ذكر السجود قبل الركوع برضه من باب التقديم والتأخير لأن السجود في مظهر لذل العبد لربه مظهر عالي جدا فقدم السجود عن الركوع ولذلك في الحديث الذي رواه مسلم لما ربيعة بن مالك سأل النبي عليه السلام قال أسألك مرافقتك فين؟ في الجنة ربنا يرزقنا احنا كمان مرافقة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه السلام ما قالوش ايه؟ ما قالوش فأعني على نفسك بكثرة الركوع لا قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود مع انه مش هيسجد في الصلاة الا لما يركع برضه لكن السجود في مظهر ذل لله اعظم من ايه من منظر من مشهد الركوع ولذلك في الركوع انت تمجد الله عز وجل وتسبحه اما في السجود فانت تسبح وايه وتدعو اقرب ما يكون العبد من ربه هو ايه وهو ساجد ليه كمال الذل يساوي كمال القرب كل لما تذل نفسك كل لما تقرب ده دليل على الانسان كل لما ايه يذل نفسه لا وكمان لما يكون السجود بقى ايه وبكاء وخشوع و- وخضوع لله عز وجل وتذلل بين يديه كل لما تذل نفسك اكتر كل لما تقرب اكتر فاسجد واقترب قال ابن كثير رحمه الله رحمه واسعه بعد البحث ده فالصحيح الذي ذهب اليه المحققون ان الله عز وجل رفع عيسى عليه السلام الى السماء من غير وفاه ولا نوم تخيل بقى من غير وفاه ولا نوم مع انه قال في في في الجزء الثاني قال ايه في الجزء الاولاني قال ان هو ايه اخذته سنه من النوم فقد يكون اخذته سنه من النوم وقد لا يكون اخذته اصلا سنه من النوم فاحنا لا نرجح في هذه المساله لكن بعض الناس طبعا رجحوا ان هو كان نايم ورفع فممكن ن- ناخذ هذا الجزء رفع عيسى عليه السلام الى السماء من غير وفاه كما قال الحسن وابن زيد وهو اختيار الطبري وهو الصحيح عن ابن عباس يبقى كل الكلام اللي فات ده ايه من المقدم ومن المؤخر والا لو ما كانش الكلام اللي احنا قلناه ده صح يبقى معنى ايه بقى كلمة ومكروا ومكر الله مكر اليهود كان قصدهم ايه يقتلوا سيدنا إيه؟ عيسى ومكر الله عز وجل اراد ان ينجي عيسى عليه السلام يبقى لو هم قتلوا سيدنا عيسى يبقى هم انتصروا ينفع الكلام ده ما يصلح يبقى معنى كده ان هو فعلا ايه لم يقتل عليه السلام بل رفعه الله عز وجل اليه والدليل اكبر على ذلك ان قول الله عز وجل وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته قبل موته ده عايد على مين على عيسى عليه السلام وإن أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بعيسى عليه السلام قبل موته عيسى عليه السلام الكلام ده حصل هل كل أهل الكتاب آمنوا بعيسى عليه السلام؟ لا طبعا يبقى إذا هيعمل إيه؟ يبقى لسه هينزل عشان كل أهل الكتاب اللي يكونوا عايشين في زمانه ويؤمنوا به قبل موته عليه السلام ثم يموت عيسى عليه السلام طيب نزول عيسى عليه السلام نبدأ فيه بقى في آخر الزمان زي ما قلنا بعد خروج الدجال وإفساده في الأرض هيبعث هيبعث الله عز وجل عيسى عليه السلام من أجل أن يقتل الدجال وأن يحكم بشريعة الإسلام فينزل عند المنارة البيضاء زي ما قلنا في الدرس اللي قبل اللي فات أو اللي فات ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين كما ثبت في صحيح مسلم إذا رأى الدجال يذوب الدجال كما يذوب الملح في الماء فيقول له إن لي فيك لضربة ويقتله المهم هنيجي بقى في التفاصيل طب إيه الأدلة إيه الأدلة على نزول سيدنا عيسى في أدلة في أدلة من القرآن آه في وفي أدلة من السنة في أدلة إيه الأدلة من القرآن هكتفي بآيتين أول حاجة جزء من آية قول الله عز وجل وإنه لعلم للساعة هو قبلها كان بيتكلم عن سيدنا عيسى ثم قال بعدها وإنه لعلم للساعة أي أن نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة علامة على قرب القيامة ويدل على ذلك القراءة الثانية بقى وإنه لعلم للساعة يبقى قرئت وإنه لعلم للساعة وقرئت وإنه لعلم للساعة أي علامة وأمارة على قيام الساعة والقراءة دي ثابتة عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أئمة التفسير اللي هي وإنه لعلم للساعة الآية الثانية وقول قول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم إيه شهيدا يبقى لازم ينزل ويعرض عليهم إيه الإسلام فإن أبوا ف- فالقتل وإن وافقوا فإيه خلاص فبها ونعمة عين فما فيش حد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى عليه السلام عند إيه عند نزوله وقبل موته فينزل سيدنا عيسى عليه السلام من السماء الثانية كما قلنا ونذكر هنا الأدلة على نزوله من السنة كما ذكرناها من القرآن هنذكر برضو أحاديث يسيرة جدا حتى لا نطول في هذه المسألة من الأدلة على نزول سيدنا عيسى عليه السلام قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده بيقسم بالله سبحانه وتعالى لا يوشك أنه ليه أقسم النبي عليه السلام مع أن النبي عليه السلام قل أن يقسم لكن في مسائل معينة المسائل ديت النبي عليه السلام عارف أنها هتحير البشر وهتتعبهم في حياتهم يوم يجي حبيبك صلى الله عليه وسلم يقسم ليه عشان يزداد اليقين في قلبك زي ايه اكتر حاجه مدوخه الناس الرزق صح ولا لا؟ فعند الترمذي سندا صحيح النبي عليه الصلاه والسلام ثلاث اقسم عليهن اول حاجه ما نقص مال من صدقه الناس خايفه تدفع خايفه تطلع خايفه تنفق في سبيل الله ما تخافش ده اللي بيأكد لك دوت حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن أول حاجة ما نقص مال من صدقة هنا بيقول إيه والذي نفسي بيده يعني والله ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يبقى مش هينزل على انه نبي هينزل كحاكم من حكام المسلمين يجدد امر الدين لايه للمسلمين في ذلك الوقت يجدد يعني يجيش شريعه جديده لا كل من ظفر من السنن يحييها بين الناس يحكم بشرع الله يعرفهم يعلمهم لا يوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يعمل ايه بقى فيكسر الصليب لأن الصليب علامة على إيه؟ على إنه صلب عليه فيكسره عشان يقتل هذا الزعم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب وفي رواية ويضع الجزية يرفض أي جزية لأن أنت عارفين المراتب في مسألة عرض الدين على أهل الكتاب إيه هي؟ إن أنت بتعرض عليه الإسلام طب رفض تعرض عليه الجزية طب رفض يبقى الحرب يبقى ويضع الجزية وبعدين ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه يا الله تكتر بقى فلوس تلاقي الواحد رايح يدفع زكاة ماله للناس الفقراء اتفضل لا حاجة لي ليه يا سيدي لو جئتنا بالأمس لقبلناه ليه النهاردة ينزل سيدنا عيسى نزوله دليل على قرب الساعة أنا هعمل إيه بالفلوس دي أخذ فلوس ما الحقش أتمتع بيها وأتحاسب عليهم اليوم ما تلزمنيش لا حاجة لنا حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها طب ما احنا فيه طب ما تخيل كده جاي ان سيدنا عيسى نزل وكأن السجدة الواحدة وهي في الحقيقة هكذا خير من الدنيا وما فيها ايه رأيكم من كثر من العبادة والسجود لله عز وجل والذل لله سبحانه وتعالى ولذا قال قرأ أبو هريرة بعد هذا الحديث قال واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به إيه قبل موته حديث ثاني في رواية عند مسلم عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم مين المهدي عليه السلام فيقول أميرهم صل لنا فيقول عيسى عليه السلام لا إن بعضكم على بعض الأمراء تكرمة الله هذه الأمة كرام الله عز وجل هذه الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم أن حتى عيسى عليه السلام لما ينزل يصلي مأموما خلف المهدي الذي هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الناس بقى اللي بتنكر المهدي بعض الناس يقول لك والله ده احنا عندنا أئمة وناس ملتحيين وناس وناس وناس وبينكروا ظهور المهدي وينكروا نزول عيسى عليه السلام فسبحان الله فالذين ينكرون ظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام بينكروا هذا بينكروا هذا الامر بحجه انه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم طب هو حد قال ان سيدنا عيسى ينزل عليه نبي ابدا ده ده نص الحديث واضح ان ينزل لا يشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا ما قالش نبيا عدلا قال حكما عدلا حاكم من حكام المسلمين العدول عليه السلام خدت بالك؟ فينزل كحاكم من حكام المسلمين ويحكم بشريعة الإسلام ولو كان النبي حيا وقتها لما وسعه إلا أن يكون واحدا من أتباعه لو كان سيدنا عيسى حي لو كان النبي عليه السلام حي وقت نزول سيدنا عيسى ما وسع عيسى إلا أن يتبع النبي والدليل على ذلك الحديث اللي جاي اللي انا كنت متوقف فيه اللي هو بقول لك وجدته عند الامام احمد باسناد حسن ان النبي عليه السلام قال ايه لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني الكلام ده كان ليه مناسبه ان سيدنا عمر بن الخطاب جه في يوم من الايام راح جايب بعض الورقات من التوراه وبيقراها قدام مين؟ قدام حبيبك صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه احمر وجهه وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعنا بأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم جميعا في بيت المقدس في ليلة الإسراء والمعراج وكان إماما للأنبياء بأبي هو وأمه صلى الله عليه وآله وسلم طيب بعض الناس يقول لك إيه طب برضه لسه في سؤال إيه الحكمة بقى من نزول سيدنا عيسى أنت قلت هينزل هينزل عشان يقتل الدجال هو ده بس اللي مطلوب لا ده في حكم تانية أعلى من ذلك بعض العلماء تلمسوا الحكمة من نزول سيدنا عيسى قالوا آه خمس أقوال نقولهم بسرعة أول حاجة الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى ثم قالوا احنا قتلنا عيسى عليه السلام لا طب طيب ادي سيدنا عيسى ادي نزل حيا اهو يبقى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له ادي اول حاجه الرد على اليهود والحقيقه الحافظ ابن حجر رحمه الله هو رجح القول الاول ده قال هو ده الصح يعني هو ده هو ده الراجح من الاقوال اللي جايه دي كلها القول الثاني ان عيسى عليه السلام وجد في الانجيل فضل امه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. احمد ربنا ان انت من امه النبي والله العظيم نعمه نعمه عظيمه جدا ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم تاني حاجة أن عيسى عليه السلام وجد في الإنجيل فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في قوله تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه فدعا الله عز وجل أن يجعله من أمة الحبيب محمد فاستجاب له ولذا قال الإمام مالك رحمه الله بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا بلاد الشام كانوا يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا يقول الحافظ ابن كثير وصدق والله في ذلك ولذلك الإمام الذهبي ترجم لسيدنا عيسى إيه؟ الترجمة بتاعته في كتاب تجريد أسماء الصحابة اللي يرجع لكتاب أصحاب الرسول يلاقي فيه العنوان ده يعني بعض الناس كانوا يقولوا إيه طب أنت جبت أصحاب الرسول 105 صحابي ختمتهم ليه بعيسى عليه السلام مع إن سيدنا عيسى نبي فأنت ختمته مع الصحابة ليه لقول الإمام الذهبي والحقيقة قول راجح القول الإمام الذهبي في تجريد أسماء الصحابة عيسى بن مريم عليه السلام صحابي ونبي ليه؟ قال لأنه لقي النبي حيا في رحلة الإسراء والمعراج وهو ما زال حيا ويموت على ذلك يبقى من شروط الصحبة كما عرفها الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة أن يصحب الرجل أن يصحب الرجل رسول الله أو أن يراه ولو مرة واحدة فيؤمن به ويموت على ذلك ده من شروط الصحبة إنه عشان نقول ده صحابي يعني لازم يكون شاف النبي وآمن به ومات على إيمانه لأنه ممكن يؤمن به ويرتد ما ينفعش يبقى صحابي فشروط الصحبة توفرت سيدنا عيسى ما توفرتش توفرت فقال الإمام الذهبي عيسى بن مريم صحابي ونبي لو تفتكروا في دروس حياة الصحابة لما تكلمنا عن زيد بن حارثة قلنا إيه قلنا في اثنين بس اللي ذكروا في القرآن من الصحابة مين هم قلنا زيد بن حارثة وعيسى بن مريم عليه السلام تاني حاجة قالوا إن نزول سيدنا عيسى بن مريم من السماء لدنو أجل خلاص أجله قرب فاضل له سبع سنين فهينزل عشان يدفن في الأرض لأنه ما من عبد إلا ويدفن في الأرض منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فلازم يدفن زيه زي أي عبد عليه السلام رابع حاجة أنه يأتي مكذبا للنصارى فيظهر زيفهم في دعواهم أنه الله أو أنه ابن الله ولذلك فإنه يعمل إيه؟ هيعمل ثلاث حاجات يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزء ثلاث حاجات آخر حاجة قالوا ان خصوصية سيدنا عيسى بالامور دي كلها لان النبي عليه السلام قال ايه كما في الصحيحين انا اولى الناس بعيسى ابن مريم ليس بيني وبينه نبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم اخص الناس سيدنا عيسى ليه سيدنا عيسى هو اكتر واحد بشر بمقدم النبي عليه السلام قال ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد ما تصلى على احمد صلى الله عليه وسلم ولذلك في الحديث الذي رواه احمد الامام احمد يعني ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لما سألوه عن نفسه فقال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى طب يجي برضه سؤال مهم جدا واحد يقول لك إيه طب برضه سيدنا عيسى هيرفع الجزية مش هيقبل الجزية خالص يعني معنى كده أن هو هينسخ حكم من أحكام الإسلام أقول لك لا ده هو الحكم ده أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم ده هيفضل ماشي لحد نزول سيدنا عيسى عند نزول عيسى يرفع إيه يضع الجزية خلاص ما فيش جزية بقى فالذي وضح حكم النسخ هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا احنا ذكرنا في الدرس الماضي زي ما قلنا كيف قتل عيسى عليه السلام المسيح الدجال ولكن بعد نزول سيدنا عيسى وقتله للدجال تظهر بقى العلامة الثالثة اللي هي ايه المفاجأة ظهور يأجوج ومأجوج ايه قصتهم يا جماعة دولت تعالوا نشوف قصتهم من أولها يأجوج ومأجوج أولا من ذرية يافف أبي الترك ويافف من ولد نوح عليه السلام وطبعا عددهم عجيب جدا عدد كبير جدا والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر النبي عليه السلام عن مشهد عجيب جدا مشاهد يوم القيامة قال ينادي الحق جل وعلا يا آدم أخرج بعث النار خرج نصيب النار لا يخش النار فيقول يا رب وما بعث النار قال جل وعلا من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين في النار وواحد في الجنة يقول صلى الله عليه وسلم فعندها يشيب الصغير يشيب صغير الله يوما يجعل الولدان شيبة مع ان الولدان ما لهمش ذنب مش مكلفين وبإجماع أهل العلم أن كل أطفال المسلمين في الجنة واختلاف أهل العلم في أطفال أهل الكتاب الأطفال الصغيرين بعضهم قال لا هيخش النار وبعضهم قال هيختبر وبعضهم قال هيخش الجنة تمام والراجح كما نقل ذلك الإمام النووي رحمه الله أنهم أيضا في الجنة ده طفل غير مكلف أصلا ما عرفش حاجة وهو ما زال على الفطرة ما زال على الفطرة التي خلقه الله عز وجل عليها فأبواه يهودان أو يمجسان أو نصراني بعد كده لما يكبر ويدرك إنما هو طفل ليس مسؤول وليس مكلفا فالراجح أيضا أنه من أهل الجنة طب ليه يوما يجعل الولدان شيبة كأن الله عز وجل يقول لك أيها العبد المؤمن إذا كان الطفل الصغير إذا رأى يوم القيامة يشيب رأسه فما ظنك بك أنت الذي جئتني يوم القيامة بأوزار الأمثال الجبال كانوا بيقول لك خد دي وافهم الايه اللي بعدها زي ايه زي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لما النبي عليه الصلاه بيقول ايه بيقول دخلت امراه النار ايه في هره عملت ايه حبستها يعني اذت قطه طب الله سبحان الله يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن ايذاء قطه يعني ايه المقصود بيها المقصود بها افهم اللي بعدها اذا كان ده واحد او واحده اذت قطه هتتعذب فما ظنك بمن يؤذي موحدا شوف المسألة عاملة ازاي خد دي وافهم ايه اللي بعدها لذا قال النبي عليه فعندها يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله ايه شديد وخد بالك من اللفظ بقى وتضع كل ذات حمل طب ليه النبي عليه ما قالش وتضع النساء حملها مش هو نفس المعنى لا مش نفس المعنى وتضع كل ذات حمل حملها ده يشمل كل حاجة لو الحية حامل تنزل حملها من هول القيامة لو لو عزك الله زوجة الأسد لو حامل تسقط حملها برضه الناقة الماعز كل ده يسقط حمله من هول إيه يوم القيامة قال وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فقال الصحابة يا رسول الله وأينا ذلك الواحد إذا كان بقى من كل 1999 في النار واحد بس في الجنة أمال مين هيبقى الواحد ده فقال صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف قال والذي نفسي بيده شوف وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال والذي نفسي بيده أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبر الصحابة قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبر الصحابة فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة لا ده في حديث تاني بقى كمان بيدل على إن أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تلتين أهل الجنة إيه رأيك بقى يعني تخيل بقى تلتين أهل الجنة والدليل على ذلك ما رواه أحمد والترمذي بسند صحيح النبي عليه الصلاة إيه؟ أهل الجنة عشرون ومائة صف يعني مية وعشرين صف مش صف زي كده يعني لا صف بقى ده ما بين مصراعي باب الجنة مسيرة أربعين سنة كما صح في الحديث فإيه فيوم القيامة عشرون ومائة صف يعني مية وعشرين صف ثمانون منها من, من هذه الأمة الميمونة ثمانين صف من أمة النبي يخش الجنة واربعين صف يخشوا منين من الأمم الثانية عدد الأمم كلها دي يا أخوانا عارفين سبعين سبعين أمة سبعين أمة يوم القيامة يجوا من أمة النبي بس عليه الصلاة والسلام تلتين أهل الجنة ومن 69 أمة تلت أهل الجنة ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم شوف بقى دي بقى شوف الخير اللي جه النبي عليه الصلاة والسلام تعالوا نشوف قصة يأجوج ومأجوج من بدايتها بقى كانوا عايشين في مكان ما وأنا بقول مكان ما ليه عشان مش عايزين نحدد لأن لا غير لا يعني ما عندناش دليل يحدد مكان هؤلاء تمام وفي نفس الوقت لا حاجة لنا إلى أي حديث ضعيف ولو ذكر في مكانهم طالما حديث ضعيف يبقى خلاص مالناش دعوة بيه كانوا يعيشون في مكان ما وكانوا يخرجون على قوم ضعاف من بين جبلين يفسدوا في الأرض ويأكلوا أكلهم ويشربوا شربهم ويعيثون في الأرض فسادا وإفسادا إلى أن يسر الله عز وجل لهم لهؤلاء القوم الضعاف العبد الصالح والحكم أو الحاكم العادل ذي القرنين عليه السلام وذو القرنين اختلف أهل العلم فيه منهم من قال أنه نبي ومنهم من قال أنه ملك وقيل أنه هو عبد صالح وهو ده الراجح حقيقة هو ده الراجح لأن ليس هناك أي دليل يدل على أن ذي القرنين نبي ولا ليس هناك أي دليل يدل على أنه ملك لكن الأدلة كلها تدل على أنه رجل صالح وحاكم عادل من الحكام الذين ملكهم الله عز وجل الأرض كلها ربك عز وجل ملك الأرض كلها من أولها لآخرها الاثنين مين هم؟ سيدنا سليمان ومين؟ وذي القرنين فكان بعض الناس يعني هو كان عبدا صالحا ملكه الله الارض كلها واعطاه العلم والحكمه رضي الله عنه وارضاه سبب تسميته بذي القرنين بعض الناس قالوا سمي بذي القرنين لان كان في راسه حاجتين طالعين كده شبه القرنين وبعضهم قال لانه ملك فارس والروم ان هم كانوا بيملكوا الكره الارضيه كلها وبعضهم قال لانه بلغ قرني الشمس من الشم من المشرق الى المغرب وبعضهم قال لانه كان ليه غديرتان يعني ضفيرتان وبعضهم قال لانه انقرض في وقته قرنان لانه عاش 1600 سنه كل الاقوال ديت ليس عليها اي دليل يعني اضرب صفحا عن كل اللي انا قلته ده لكن انا بنقلك بس الاقوال عشان ممكن تسمعها وتصدق لا ما تصدقش كل ده ليس عليه ايه اي دليل لنا ان نقف على ما صح عن الحبيب المعصوم صلى الله عليه واله وسلم طيب احنا اهم حاجه ناخد العظه والعبره مش مهم نعرف هو شكله ايه المهم ناخد العظه والعبره من هذه القصه ذو القرنين طاف الارض من مشرقها الى مغربها وطاف ثلاث رحلات رحله الى مغرب الشمس رحلة إلى مشرق الشمس رحلة الثالثة اللي هي إيه اللي إحنا بنتكلم عنها اللي هي بين السدين يعني بين الجبلين جبل وجبل قدامه وبينهم منفذ المنفذ ده كان بيطلع بيطلع منه يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج دول مش مش شخصين دول قبيلتين يعني في أعداد لا يمكن أن تخطر على قلب بشر يعني أعداد عجيبة جدا هنشوف دلوقتي الأعداد بتاعتهم عاملة إزاي فكانوا يخرجون على هؤلاء الناس فيؤذونهم يأكلون أكلهم وشرابهم ويعني ما بيخلوش حاجة فكانوا يؤذونهم والناس دول طبعا ضعاف فماذا حدث فأرسل الله عز وجل لهم إيه ذا القرنين قالوا يا ذا القرنين إن جوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا إيه رأيك نعمل لك مبلغ كده تاخده وتعمل سد بيننا وبينهم علشان بس إيه ما يطلعوش علينا تاني ودول قوم كسالى يعتمدون على غيرهم الأصل إن المؤمن يعمل وقل اعملوا والمقصود بالعمل هنا العمل للآخرة والعمل أيضا للدنيا إذا استعملت العمل اللي في الدنيا ده برضه للآخرة فهو عمل يعني طلب العلم على سبيل المثال الذي يطلب العلم من طلب علما ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما الحديث صحيح مسلم سهل الله له به طريقا إلى إلى الجنة ده طلب علم الدين ده المقصود به لكن لو علم دنيا وبستخدمه لخدمة الدين يدخل برضه تحت إيه نفس الإيه نفس المعنى بفضل الله سبحانه وتعالى فهؤلاء القوم قالوا نأجر واحد أو نعطيه عطية وهو بقى يعمل لنا الموضوع ده ذو القرنين رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وارضاه ما لم يقبل هذا ليه هو مش عايز يشجع الناس على الكسل ايه يعني ابقى انا قاعد كده ومبسوط وادي الناس خدوا فلوس واعملوا وانا قاعد لا اشتغل برضه اشتغل فحب ان هو يستخدم او يستعمل او يستغل طاقات هؤلاء الناس ومواهب هؤلاء الناس في ان هم يساعدوه في بناء السد ولم يقبل منهم العطيه قال لهم انا مش عايز منهم حق بالمره قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني ربنا مكنني في الارض واعطاني من كل الاسباب التي مكن لي بها في الارض فانا مش عايز اي حاجه انما عايز منكم حاجه واحده بس فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ايه رضما يبقى حب ان هو يستغل المواهب ويستثمرها وكم من مواهب مدفونه اليوم في بلاد المسلمين كتير جدا كتير جدا تبص تلاقي عالم كبير جدا في بلدك ولا ترى يعني اثار علمه ولا ال ال ال الاكتشافات بتاعته غير فين غير بره البلد ليه لانه ما وجد فرصه في بلده فاحنا بنقول احنا عايزين نستغل كل طاقات المسلمين ان احنا نبرز مواهبهم وان احنا نبرز طاقاتهم عشان ننتفع بها لخدمه دين الله عز وجل ولخدمه بلادنا، عايزين بلادنا دي تبقى افضل بلاد، عايزين بلاد المسلمين يشار اليها بان هو ده الاسلام هم دول المسلمين، مش يتقال النهارده ان المسلمين دول ناس متخلفين والعالم الثالث والرابع والخامس، لا ده احنا المفروض ان احنا نقود كل الكون ده كله بكل جدارة واقتدار لان المسلمين فعلا هم اللي قادوا الامم في العصور السابقة ارجع لتاريخ المسلمين في العصور السابقة تجد ان المسلمين هم كانوا منار على وجه الارض كانوا منار ارجع للعصور يعني يعني دعك من العصر المظلم اللي احنا عايشين فيه الان يعني احنا يا دوب الاسلام اختفى من بين المسلمين قرابه 115 سنه 115 سنه لا تساوي شيئا في عمر الزمان لكن الاسلام قادم ان شاء الله وعائد مره اخرى ان شاء الله جل وعلا وهيبقى المسلمين افضل ناس على وجه الارض وهم افضل ناس لكن مواهبهم مدفونه وامكاناتهم مدفونه وقدرهم لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى فسبحان الله فالمهم ذو القرنين قال ايه قال افضل طريق انجيهم به من فتنة يأجوج ومأجوج إن هم بيغيروا عليهم دائما ويخرجون عليهم إن إحنا نردم إيه السد اللي هم بيطلعوا منه فقال طيب نعمل إيه نجيب قطع الحديد قال آتوني زبر الحديد عشان يحطوها ويرصوها جنب بعض كده بعد ما جابوها حتى إذا ساوى بين الصدفين بين الجبلين يعني فضل يرصوا الحديد يرصوا يرصوا لحد ما وصلوا إيه لقمة الجبل ده وقمة الجبل اللي قدامه خلاص كده تمام فقال انفخوا فجيء بمنافيخ قيل بعض قال بعض الناس هم جابوا فحم وظلوا ينفخوا فيه مع وجود النار حتى أذاب الكتل السطحية بتاعت الحديد فلما عمل كده كانوا هم قبلها كانوا مولعين على نحاس اللي هو القطر, القطر كانوا مولعين عليه فلما ذاب النحاس أيضا فصبوه فوق الحديد فزاد صلابة فسبق ذو القرنين عصره وأوانه بإيه؟ بالاكتشاف العظيم ده اللي هو خلط النحاس مع الحديد يزود الحديد صلابه ولذلك النهارده اصلب حديد موجود على وجه الارض اللي هو ايه اللي هو بيضاف له ايه نسبه النحاس قال اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا يعني الحديد ده قال اتوني افرغ عليه قطره عشان يزداد صلابه قال الرازي رحمه الله لما أتوه بقطع الحديد وضع بعضها على بعض حتى صارت بحيث تسد ما بين الجبلين إلى أعلاهما ثم وضع المنافخ عليها حتى إذا صارت كالنار صب عليها إيه؟ النحاس المذاب كانت النتيجة فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة إيه فما استطاعوا وفما استطاعوا إيه الفرق بين الاثنين معلوم أن الصعود على الجبل أسهل من اللي الثقب اللي عايزين يعملوه او الخرم اللي عايزين يعملوه فين في الجبل صح ولا لا يعني انت لما يقول لك اطلع جبل ولا افتح فتحه في قلب الجبل لا اطلع اسهل فلما جه الاسهل اللي هو الطلوع فذكرها بالتخفيف قال فما استطاعوا ان يظهروه ما قدروش يطلعوا ايه فوق الجبل عشان يعدوا الناحيه الثانيه وما استطاعوا لان فيها شده وما استطاعوا له ايه نقبه ما قدروش يفتحوا ايه فتحه في هذا ايه في هذا السبب بكده انتهت ايه الفتنه بتاعت ياجوج وماجوج بالنسبه لمين؟ للقوم الضعاف دولت خلاص مش هيطلعوا عليهم تاني لان هم مش قادرين يعملوا حاجه زي كده فقال ذو القرنين لما نظر الى هذا البناء الشامخ قال هذا رحمه من ربي شوف التواضع وهو ده دأب العظماء دائما ما جاش بقى شفتوا بقى شفتوا انا عامل ايه اهو جبل اهو سدد لكم المكان اللي ما بينه ومحدش يقدر يعمل الكلام ده لا ما قالش كده قال هذا رحمه من ربي لكن في حاجه بقى فإذا جاء وعد ربي يعني لما يأتي الميعاد بخروج يأجوج ومأجوج وإفسادهم في الأرض جعله دكاء هيخلي الجبل ده مستوي إيه بالأرض أو السد ده مستوي بالأرض وكان وعد ربي حقا طب السد ده اتفتح منه حاجة يعني في حاجة منه اتفتحت اه اتفتح جزء صغير جدا قدر هكذا كما أخبر الحبيب صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا فقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها فقالت زينب بنت جحش رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث إذا كثر إيه الخبث وانتم شايفين الخبث نسال الله العفو والعافيه ربنا يحسن ختامنا جميعا يا رب العالمين كان بعض الناس بتسال بيقولوا طب الوقت اللي هي يعني هينطق فيه هينطق الله عز وجل فيه الشجر والحجر ده امتى هيكون في العهد الذي يقتل فيه على سيدنا عيسى عليه السلام الدجال هو ده العهد الذي سينطق الله عز وجل فيه الشجر والحجر هيقتلوا الدجال ومع سبعين ألف واحد من اليهود من يهود أصبهان كما صح في الأحاديث ففي هذا الوقت ينطق الله الشجر والحجر برضه نجيب دليلين كده برضه بسرعة كده حديث رواه مسلم النبي عليه السلام قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعالى فاقتله رواية أحمد بقى بإسناد حسن النبي عليه السلام قال إيه حتى إن الشجر والحجر ينادي يا روح الله اللي هو مين؟ سيدنا عيسى هذا يهودي فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله يبقى سيدنا عيسى مش هيقتل الدجال وبس يبقى هيقتل الدجال واللي معاه في الجيش بتاعه هيقتلوا مين الذين يتبعون الدجال في رواية ثالثة فيلحق به عيسى بالدجال عند باب لد في أرض فلسطين فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح فيقول له عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تفوتني فيتداركه عيسى فيقتله بحربته وزي ما قلنا الدرس اللي فات قتله بحربته ليه؟ ما كان سابه ما هو اول ما بيشوف سيدنا عيسى بيذوب كما يذوب الملح لسبب لان هم بيقولوا ان هو ايه ان هو الله اللي هم اليهود بيقولوا ده هو ايه هو الله فلو سابه يذوب يقول لك ايه هيقول لك بس يبقى الله انتقل من مكان لايه لمكان مش هيقول ان هو مات فحب سيدنا عيسى يعرفهم لا ده عبد ضعيف جدا وهقتله بحربتي وهوريكم دمه على ايه على الحرب فيتداركه عيسى فيقتله بحربته وينهزم أتباعه فيتبعهم المؤمنون الحتة اللي قبلها بنوضحها فيتبعهم إيه؟ المؤمنون فيقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه إيه من شجر اليهود زي ما قلنا بقى في اللحظة دي بقى في اللحظة دي هيخرج مين بقى يأجوج ومأجوج بعد قتل الدجال وبعد قتل أتباع الدجال يبتدي بقى ايه يأجوج ومأجوج يخرجوا ايه عشان يعيثوا في الأرض فسادا وإفسادا كيف يخرجون حديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موضحا كيفية خروج يأجوج ومأجوج احنا قلنا ان هم ايه جبل اهو وادي الجبل الثاني وهم بيخرجوا من بين الجبلين دولت بين الجبلين ذو القرنين رضي الله عنه وارضاه عمل ال- ال- ال- الحائط ده او السور دوت اللي هو معمول من حديد ومكسب ايه بالنحاس فلا يستطيع احد ان يصعد ايه اللي يحصل بقى اللي يحصل ان هم كل يوم يفضلوا يفحروا في الحديد والنحاس ده لحد ما يوصلوا لحته يكادوا ان هم يشوفوا منها شعاع الشمس الحته دي قد ايه اكيد رقيقه جدا وسبحان الله ويلقى عليهم الكسل والتعب في الوقت ده يقولوا طب خلاص نرجع بكره نكمل تحت تاني يجوا تاني يوم يلاقوا ايه الحديد رجع تاني والنحاس رجع تاني زي ما كان فياتي بقدر الله عز وجل واحد فيهم هيقول ايه طيب ارجعوا فستحفرونه غدا ان شاء الله مع انه كافر ورغم ذلك كلمه ان شاء الله نفعه الله بها فيرجعون مرة أخرى وهو كهيئته حين تركوه يلاقوه فعلا إيه يا دوب الحتة الصغيرة ديت اللي هي بيروا فيها آه، منها شعاع الشمس هيلاقوه زي ما هو فيحفروه فيخرجوا على الناس فينشفون الماء شوف لفظ الحديث فينشفون الماء مش فيشربون فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم وده درس جميل قوي درس جميل جدا ان السنه يا اخواننا لا تعرف المحاباه اللي يعمل حاجه صح حتى ولو كان كافر هيستفيد منها يعني دي م- مثال بسيط النهارده الكفار الذين على وجه الارض اخذوا باسباب الدنيا نجحوا ولا ما نجحوش نجحوا والنهارده يعني خلاص بقوا في غايه العلو في الدنيا ليه لان هم اخلصوا في طلب شيء طب المسلمين تكاسلوا ايه اللي حصل نزلوا انما لو احنا اخذنا باسباب الدنيا برضه هننجح احنا كمان فالسنه لا تعرف المحاباه لاحد من البشر شوف ياجوج وماجوج اول ما يقولوا هنرجع ونحفرها ان شاء الله رجعوا لو ايه زي ما هي بكلمه ان شاء الله ونبي كريم اللي هو سيدنا سليمان عليه السلام لما نسي يوما ان يستثني يعني ان يقول ان شاء الله لم ينل ما اراده بسبب انه نسي هذه الكلمه والحديث رواه البخاري ومسلم حبيبك صلى الله عليه وسلم قال ايه أن سليمان عليه السلام قال آه، نبع سبيل بيقول قال سليمان بن داود لا أطوفن الليلة على مئة امرأة شوف اللفظ الجميل يا أخوانا درس برضه حلو قوي لا أطوفن يعني إيه لا أطوفن الليلة الطواف هنا كناية عن الجماع يعني أنا هج- هجامع النهاردة مئة واحدة من زوجاتي فشوف استبدل كلمة أجامع بكلمة إيه أطوف لفظ إيه رقيق وده دليل عن المسلم لما يجي يستخدم الالفاظ لابد ان هو يختار ارق الالفاظ واجمل الالفاظ يعني, يعني سبحان الله يعني انت عارف في ناس لما تيجي تتكلم ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاه والسلام من صمت نجا يقول لك ده فلان ده سكوته عباده ليه ما شاء الله الكلام طالع يعني ما شاء الله دبش يعني فسبحان الله فده دليل على ان المسلم لازم يختار الالفاظ الجميله الرقيقه عشان يوصلها للناس يعني لو الكلمه توصل بلفظ رقيق وب50 لفظ وحش يختار اللفظ الرقيق هو ده المسلم تمام لا اطوفن الليله على 100 امراه كلهن ده اللي بيقول مين- مين كلام ده مين سيدنا سليمان عليه السلام كلهن تاتي بفارس يجاهد في سبيل الله كلهن تاتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه آه، قال له صاحبه جاءت في روايه ثانيه هو الملك وجاءت على على الشك من الراوي قال صاحبه او الملك ماشي فقال له صاحبه قل ان شاء الله طب قول ان شاء الله فنسي سليمان عليه السلام هو لم ايه يعني ما- لم يتعمد ان هو ما يقولهاش نسي ان يقول ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله ايه اللي حصل فطاف عليهن فلم تحمل منهن الا امراه واحده جاءت بشق انسان جت بنصف ولد تخيل لما واحد تولد نص ولد فقال صلى الله عليه وسلم معلقا على ذلك والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجتي وفي رواية لو قالها لجاهدوا في سبيل الله يبقى السنة لا تعرف المحاباة أهو نبي كريم نسي يقول إن شاء الله إيه اللي حصل لم يدرك حاجته يأجوج ومأجوج لما يقولوا إن شاء الله إيه اللي حصل أدركوا حاجة ده درس كبير جدا مهم أوي أعدادهم قد إيه؟ أعدادهم لا تخطر على قلب بشر إيه الدليل على كده؟ دليل على كده حديث رواه الحاكم أو روى طرفا منه في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه ووافقه الذهبي وقال الهيثمي أنا بذكر التخريج للح- لمهم لأهمية النقطة دي بالذات وقال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال والثقات وقال ابن حجر رحمه الله أخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عبد الله بن سلام مثله حديث ايه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان ياجوج وماجوج من ولد ادم وأنهم لو أرسلوا إلى الناس لأفسدوا عليهم معايشهم ولن يموت منهم أحد إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا فيش بقى لا حسنين ومحمدين ولا أي حاجة اللي يموت يسيب وراه إيه ألف فيش مشاكل بقى ساعتها بقى طبعا هيسيب ألف ازاي دي إما إن هم طبعا هم كفرة إما إن هم عياذا بالله يأتون المحارم ويأتون كذا وكذا يعني يفعلوا كل الفواحش ولا يجدون من ينكر عليهم فعشان كده ذريتهم كتيرة جدا واما ان هم يعني فعلا كانوا يعني يعني بيتكاثروا بشكل يعني قدره الله عز وجل المهم في هذا الوقت بقى في الوقت ده لما يخرج بقى ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون اعداد ضخمه جدا تاتي من كل حدب وصوب تخيل هتلاقي الارض كلها اتملت من ياجوج وماجوج يمروا على البحيره حاجه يعني يمروا على البحر المحيط وما تفرقش معاهم ميه ملحه ميه ميه ابار ميه ترع نفسهم حلوه يعني مش فارقه معاهم خالص يعني مش مثلا يطلع يقول لك انا انا ده انا جوجو عايز واحد مياه معدنيه لا هو اي حاجه عنده ان شاء الله يفتح صرف ساعة يعني ما فيش مشكله عنده فالمهم في هذا الوقت ياتي عيسى ابن مريم عليه السلام الى قوم قد عصمه الله من مين؟ من الدجال اللي هم فضلوا اللي هم الدجال ما قدرش يفتنهم ولا يموتهم هيعمل ايه؟ زي ما قلنا في المره اللي فاتت فيمسح يمسح ايه؟ على وجوههم ويخبرهم بدرجاتهم فين؟ في الجنه ربنا يرزقنا الجنه فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إيه اللي حصل يأجوج وماجوج طلعوا سيدنا عيسى ما يعرفش لسه إذ أوحى الله إليه من حديث صحيح مسلم إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم أنا أخرجت عبادا لي الناس دولت محدش يقدر يقف قدامهم أبدا لا يدان لأحد إيه بقتالهم طب نعمل إيه يا رب فحرز عبادي إلى الطور خدهم كلهم وتحصن في جبل الطور وبعدين فيبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية اللي قال المسيح الدجال لما قال لتميم الداري قال له إيه؟ قال له أما إنها إيه؟ ستجف الحتة دي بقى فيمر أوائلهم أوائل يأجوج ومأجوج لسه اللي ورا على بحيرة طبرية ما شاء الله يشفطوها كلها مش هيخلوا فيها حاجة فيمر آخرهم يبص كده على البحيرة يقول لقد كان بهذه مرة ماء والله أنا فاكرين إن كان في هنا مية يعني يعني ما فيش ولا نقطة حتى فيمر آخرهم فيقولوا إيه لقد كان بهذه مرة إيه ما ويحصر نبي الله عيسى لحظات عصيبة جدا متخيل بقى يأجوج ومأجوج ما فيش بحيرة ولا محيط ولا بحر ولا أي حاجة إلا ما يشربوها الشجر هياكلوه أي يعني بص مش هيخلوا حاجة مش هيخشوا مطاعم وتكاوي ومكدون لا ما فيش وما فيش مقاطعة عندهم يعني إيه يعني هم بقى يعني ما فيش أي مشاكل عندهم أي حاجة ياكلوها يعني انت يعني ربنا عارفين عفيك حتى لو لقوا بني ادمين ياكلوهم اي حاجه هياكلوها فطبعا في المنظر ده سيدنا عيسى قاعد فين في جبل الطور هو ومين هو اصحابه يعملوا ايه مش عارفين فقاعدين مش لاقين حتى لقمه ياكلوها يكون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون راس الثور لاحدهم خيرا من 100 دينار لاحدكم اليوم 100 دينار اللي هو 100 دينار ذهب تخيل راس الثور فيها ايه لحمه ولا حاجه تعرف ليه لحمه الراس هي كده مش حته لحمه الراس بتاعه الثور مش بتاعت عزك الله مثلا بقرة جميلة كده ولا فريزيان ولا بتاع لا الثور اللي هو يعني جلده ناشف ما فيش أي حاجة رأس الثور دي في ساعتها هتبقى أفضل من 100 دينار ذهب النهاردة ما حدش لاقي ياكل خالص فيرغب نبي الله عيسى هي بقى حتة بقى اللجوء إلى الله بقى ذل نفسك لله ده درس كبير قوي أول ما تقع في مشكلة سيبك من البشر لا ينفعك أحد الجأ إلى الله قول يا رب زي ما عمل غلام أصحاب الأخدود قال اللهم اكفنيهم بما شئت أنا ماليش حد غيرك يا رب أنت اللي تنقذني أنت اللي قادر وزي ما حصل لجريج لما اتهموه بالزنا ايه اللي حصل عمل ايه راح قال لهم طب سيبوني اصلي ركعتين صلى ركعتين ودعا الله عز وجل فكشف الله ايه براءته وانطق له الصبي هي إيه دي المساله ان انت تلجا الى الله سبحانه وتعالى في كل وقت كل وقت وحين مش في مش في الشدائد بس في الشدائد وفي السراء وفي كل وقت فيلجا عيسى فيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى الله عز وجل فيرسل الله عليهم النغف ايه النغف ده النغف ده عارفين الابل لما تسال واحد جزار بتاع جمال يقول لك النغف ده دودة موجودة في أنوف الإبل موجودة حتة الدودة الصغنطوطة دي وهتشوف بقى سبحان الله شوف الاستدراج هتشوف دلوقتي مشهد عجيب جدا من مشاهد الاستدراج يأجوج وماجوج دول بقى اللي عاملين نفسهم بقى عتاولة وماشيين بياكلوا في كل ما فيش حد قادر يقف قدامهم ورغم من ذلك يوم ما ربنا أراد أن يهلكهم لا أرسل السماء عليهم ولا خسف بهم الأرض ولا أغرقهم في البحار أرسل لهم دودة كل واحد خد دودة ده النصيب بتاعه دودة دخلت جواه قعدت تلعب في دماغه يا بنت عيب كده ما يصحش ده انا برضه ياجوج فالمهم فضلت تلعب في دماغه وهم يعملوا بقى يخبطوا في بعض عايز يسكن الدوده مش نافع يمسك اللي عايز الله اللي في رجليه يخبط مفيش يدب دماغه في دماغه اللي قدامه برضه مش جايب اثر لحد اما يرزعوا في بعض لحد اما كلهم يموتوا ايه مرة واحدة مش آه، كل شوية لا يقول صلى الله عليه وسلم فيصبحون فرسا يعني صرعى كموت نفس واحدة يموتوا كلهم ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضعا موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم الزهم اللي هو إيه الدسم بتاعهم والنتن بتاعهم مالين الارض كلها شوف بقى تخيل يعني دولت يعني النهارده نسال الله العافيه والعافيه لو مثلا آه، شوف شعب الصين النهارده ك- وصل قد ايه مليار و- وشويه عزك الله ربنا يكرمهم يعني ان شاء الله ويبقوا مسلمين دول لو ماتوا يتدفنوا فين ده لو دفناهم في المحيط الاطلنطي يردموه فما فيش مكان فدول بقى اعداد اكتر بكتير اعداد عجيبه الشكل فما يدفنوا فين فايه اللي حصل فيلجا نبي الله عيسى واصحابه الى الله فايه اللي يحصل فيرسل الله طيرا كاعناق البخت كاعناق الجمال فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تاخذهم كده كل طير يقوم واخد واحد يأبوه والتاني ياخد مأبوه ايه ويمشوا بيهم ايه يرموهم في أي حته فاللي يحصل الارض طبعا لسه برضه مليانه من النتن بتاعهم فيلجؤون الى الله عز وجل مره اخرى فيرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مطر ولا وبر فيغسل الارض حتى يتركها كالزلقه او كالزلقه او كالزلفه والقراءات كلها صحيحه اي كالمراه تلاقي الارض ايه زي المرايه طب في روايه ثانيه بقى جميله جدا بتوضح لك قبل هلاك ياجوج وماجوج توضح لك البغي اللي هم وصلوا له والعتو في الارض اللي هم وصلوا له قبل ما يهلكوا الروايه ديت عند مسلم انما عسام بيقول ايه ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر اللي هو جبل بيت المقدس فيقولون ده مين اللي بيقول يأجوج ومأجوج فيقولون طبعا الناس كلها تحصنت فين في الجبال محدش ظاهر واللي ظاهرين قتلوهم فما فيش حد موجود فيقولوا ايه قتلنا من في الأرض خلاص خلصنا على كلهم هيا فلنقتل من في السماء شوف العتو والبغي حديث رواه مسلم هيا هلم فلنقتل ايه من في السماء هيعملوا ايه يا جماعه هيمسكوا ال- ال- ال- النبل النبال او السهام بتاعتهم او الرماح فيرمونها في السماء فترجع اليهم مخضبه بالدماء يا الله يعني يرمي الرمح بتاعه او السهم والسهم اترمى في الهواء ما وصلش اي حته هيروح فين يعني يرجع يلاقوا السهم غرقان دم بس يقولوا احنا قتلنا من في الارض وايه ومن في السماء فيحصل ايه في الوقت ده؟ فيرسل الله عز وجل عليهم ايه؟ النغف. في روايه ثالثه ايضا عند احمد بسند الجاد، روايه عجيبه قوي. وهم بقى سيدنا عيسى وهو في الجبل انا عايز اجيب لك الروايات كلها عشان تستحضر المشهد يعني. سيدنا عيسى في الجبل ومعاه مين؟ المسلمين بقى اللي هم امنوا معاه. فيقول واحد من المسلمين: انا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو يعني هم ايه طبعا عارفين ياجوج وماجوج ماليين الدنيا بره فالمساله غابت عليهم ومش لاقيين ياكلوا خلاص هيموتوا فواحد منهم طلع ايه يا جماعه مفيش حد يطلع كده يبيع نفسه لله ويشوف لنا ال- ال- الجماعه دول عملوا ايه طب ما تطلع انت يا جميل يعني لما انت يعني يعني ابو سباع ما تطلع انت اشمعنى هو يعني المهم فينجرد رجل منهم يطلع واحد منهم خلاص انا اللي هطلع محتسبا نفسه قد اوطن نفسه على انه مقتول يطلع يقول لك انا عامل حسابي ان انا طالع هتقتل هتقتل بس مش مشكله اروح انا تمام عشان بس هم ايه يسلموا شوف قد التضحيه بين المسلمين فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض هم ياجوج واجوج فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله قد كفاكم عدوكم فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم المواشي يعني حتى نفسها يعني جالها بيري بيري من قلة الأكل ومش لاقيه تاكل مش عارف تعمل ايه اذا كان البني ادمين مش لاقيين ياكلوا المواشي هتعمل ايه في الروايه الاولى قال لك ان ال- ال- الطيور هتحمل جثه ياجوج وماجوج وايه وترميهم فين في اي مكان في الروايه دي بيقول لك لا ده بعض ال- الجثث هتبقى موجوده والمواشي هتاكل منهم المواشي هتخش تاكلهم فيسرحون مواشيهم حتى يكون فما يكون لهم مرعى يعني للمواشي الا لحومهم اللي ايه لحوم ياجوج وماجوج فتشكر عنهم تمتلئ معدتها وتسمن وت- وتت- تم- تمتلئ وتبقى خلاص يعني شبعت فتشكر عنهم كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابته تبقى تخدى الأبقار والعزق الله والجاموس والإبل كله يعني تيجي مثلا آه، عزق الله بقرة كده تقول لك تعالى أنا عازماك بكرة على واحد يأجوج واثنين مأجوج فاهم ازاي؟ اه يعني ما بلاش بقى ما حدش دافع حاجه ربنا يحفظنا يحفظكم فسبحان الله فتشكر عنهم فتشبع اللي بيدلنا برضو على ان اعداد ياجوج وماجوج كانت كتيره جدا حديث عجيب جدا رواه ابن ماجه والترمذي بسند صحيح النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه سيوقد المسلمون روايات عجيبه وجميله جدا سيوقد المسلمون من قسي ياجوج ونشابهم واسلحتهم واترستهم سبع سنين انت عارف ياجوج وماجوج مس- ماسكين ايه نبال وسهام و... و... ورماح كل دولت هيف- هيسيبوهم طبعا وخلاص ما فيش مش هيبقوا موجودين ال- النبال والسهام والحاجات دي كلها المسلمين هياخدوا الخشب بتاعها ويولعوا منها يعني ي- يعدون الطعام ويطونه ويدفوا عليها سبع سنين كل المسلمين على وجه الارض فلك ان تتخيل اعداد ياجوج وماجوج في هذا الوقت وده برضه دليل عليه يا جماعه دليل على ان كل الاسلحه الموجوده الان ستفنى وتتدمر كلها ما مش هيبقى مش هيبقى في ايام ياجوج وماجوج وايام سيدنا عيسى آه، مش هيبقى في لا حرب نوويه ولا حرب تكنولوجيه ولا ولا دبابات ولا طيارات كل هذا سيفنى عما قريب بعد ما يموتوا بعد ما يخلص الكون ده كله من ياجوج وماجوج احنا قلنا قبل كده هتظهر بقى البركات هيعيشوا سبع سنين هي اجمل سبع سنين وجدت على- وجدت على وجه الارض اللي هي هيعيشها سيدنا عيسى عليه السلام وهيكون معاه المهدي عليه السلام فزي ما قلنا احنا قلنا قبل كده الكلام عن البركات نذكرها في عجاله سريعه كده حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مطر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلف أو كالزلقة يعني كالمرآة ثم يقال للأرض يأمر الله عز وجل الأرض أن تخرج ثمرتها وأن ترد بركتها ويأمر السماء أن تنزل مطرها وأن ترد إيه بركتها مرة أخرى حتى يأكل أو تأكل العصابة العصابة يعني عدد كبير من الناس الرمانة الواحدة فلا يكملوها ويستظلون بقحفها القشرة بتاعتها ويبارك في الرسل الرسل اللي هو اللبن حتى إن اللقحة من الإبل الحلبة الواحدة من الإبل لا تكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لا تكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لا تكفي الفخذ من الناس في رواية أحمد بسند صحيح النبي عليه قال الحديث الأخير بقى في إيه؟ في ظهور الأمن والبركات في عهد إيه سيدنا عيسى عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل فيهلك الله في زمانه المسيح الدجال خد بالك وتقع الأمنة على الأرض زي ما قلنا في الدرس اللي فات أو اللي قبليه حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار لنمور مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان إيه بالحياة لا تضرهم حديث عند أحمد سنة صحيح وربك عز وجل ماذا قال في القرآن وسخر لكم ما في الأرض جميعا لم يستثني فالاصل هو التسخير لنا ده الاصل الاصل ان الكون ده كله مسخر لنا لكن لما بعدنا عن ربنا سخر علينا ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب هيعيش الناس بعد يعني بعد موت ياجوج واجوج سبع سنين زي ما قلنا هي اجمل سنوات العمر في هذا الكون هيكون الحاكم العادل مين في الوقت دوت عيسى عليه السلام هيحكم بايه هيحكم بايه برضه الاسلام احنا قلنا ان هو مش هينزل كنبي هينزل كحاكم عادل من حكام المسلمين فيحكم بالاسلام اذ له اذ انه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا وفوق ده كله كمان سيدنا عيسى هيحج الى بيت الله الحرام الحديث رواه مسلم النبي عليه السلام ماذا قال قال والذي نفسي بيدي لا يهلن ابن مريم بفج الروحاء فج الروحاء ده مكان بين مكه والمدينه بفج الروحاء حاجا او معتمرا او ليثنينهما هيجمع بين الحج والعمره وبعض الروايات وان كانت ضعيفه وعشان ما- انا بقول بوضح انها ضعيفه لا عشان ما ناخدش بيها ان بعض الناس بيذكروا ان سيدنا عيسى لما هينزل في اخر الزمان هيتزوج وينجب بنتا تمام لكن ليس في هذا اي حديث صحيح فنضرب صفحا عن هذا الكلام احنا بنذكر احاديث صحيحه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الناس بقى اللي هيكونوا مع سيدنا عيسى في الوقت ده ايه حبيبي برضه ما سابش الحته دي يعني عشان كمان انت ما تجيش بقى ايه في وقت جوج ومأجوج ولا بتاع وتقول لا يا عم انا اركب مركبه فضائيه واطلع المريخ اقعد لحد ما يخلصوا ونرجع تاني لا ده انت تصحب سيدنا عيسى لان ليه فضل عظيم جدا لمن يصحب سيدنا عيسى في هذا الوقت ايه هو الفضل ان ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من نار جهنم لا يمكن تخش النار والدليل على ذلك ما رواه احمد والنسائي بسند صحيح عن ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عصابتان من امتي عصابه احنا قلنا ايه جماعه عصابتان من امتي احرزهما الله من النار لا يمكن يخش النار مين هما عصابه تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم يبقى في اثنين هم جماعة ديت مش هتخش النار ودولت مش هيخش النار الجماعة الأولى اللي هم عصابة تغزو الهند ده حدث في زمن الفتح الأول في على يد محمد بن القاسم محمد بن القاسم ده يا شباب كان شاب عنده 18 سنة 18 سنة النهاردة بيلعب أتاري وسلم بتعبان شوف بقى سبحان الله محمد بن القاسم رحمه الله رحمة واسعة قاد فتح الهند وعنده 18 سنة وقاد الجيش الإسلامي كله في هذا السن وفتح بلاد الهند الجماعة اللي كانوا معاه دولت أحرزهم الله من النار بنص إيه المعصوم صلى الله عليه وسلم والجماعة الثانية الذين سيكونون في صحبة عيسى عليه السلام في هذا الوقت ويخوضون معه تلك الملاحم أيضا سيحرزهم الله عز وجل ويعفو عنهم وي- وينجيهم من النار طيب سيدنا عيسى هيقعد قد إيه بقى بعض الناس بعض أهل العلم قالوا هيقعد كم سنة؟ سبع سنين وبعضهم قال كم سنة؟ أربعين سنة والحديثين صحاح شوف المشكلة فين بقى حديث الأول اسمع لما تصلي الحديث الأول رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيبعث الله عيسى ابن مريم ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عتاوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام ريحا باردة إيه؟ من قبل الشام هنتكلم عنها دلوقتي فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته يبقى الرواية دي بتثبت إيه الناس هتقعد إيه سبع سنين الرواية الثانية عند أحمد بسند صحيح النبي عليه قال إيه قال فيمكث في الأرض يعني سيدنا عيسى أربعين سنة يقعد في الأرض دي يا جماعة أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون الجمع بين الروايتين إيه واضح جدا كما قال الحافظ ابن كثير واضح جدا ان سيدنا عيسى لما اترفع للسماء كان عمره كام سنه 33 ولما هينزل يقعد كام سنه سبعة هيبقوا كام 40 يبقى الروايه دي تتفق مع ديت في انه جمع العمر كله قبل خروج قبل صعود سيدنا عيسى وبعد نزول سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام بعد ما سيدنا عيسى بقى يموت عليه السلام ويدفن في الارض منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بعد ما يدفن تبدأ بقى البدع تظهر والفتن ويرجع الكفر مرة أخرى إلى الأرض تخيل بقى خلاص بقى ده آخر خير تبقى على وجه الأرض خلاص بعد كده مفيش ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا خير في العيش بعد إيه بعد المهدي وعهد المهدي هو عهد عيسى عليه السلام ثم تظهر البدع شيئا فشيئا وينتشر الكفر والفساد بسرعة شديدة جدا لأن احنا قلنا في حديث آه، حديث النبي عليه السلام إن الإيه الآيات خرزات منظومات فإذا قطع السلك خلاص زي ما قلنا زي مسبحة أول ما تتقطع تلاقي كله إيه نازل بكر ورا بعضه علامات الساعة الكبرى بالذات غير سا- علامات الساعة الصغرى علامات الساعة الصغرى ممكن تبقى بطيئة شوية لكنها كتيرة علامات الساعة الكبرى 10 لكن كله ورا بعضه فيرجع الناس مرة أخرى إلى الشرك في عجالة وفي سرعة عجيبة في الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح عن سيدنا حذيفة وكان أعلم الصحابة بالفتن سيدنا حذيفة رضي الله عنهم جميعا قال صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب تعرف في ناس بتلبس توب كده بيبقى عليه نقوش نقش كده النقش دوت غسلة والتانية والتالتة والرابعة تلاقي النقش ايه بيطلع لحد ما في يوم من الايام يقول لك يعني ايه خلاص دي باظت ليه مش هينفع تلبس لان النقوش كلها ايه ضاعت او تفتلت صح ولا لا فالاسلام برضه نفس الحكايه يدرس الاسلام خلاص كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة خد بالك من اللي جاي بقى ويسرى على كتاب الله في ليلة احنا تكلمنا عن رفع القرآن في الوقت ده بقى ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وبعدين وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقوله يعني هيقولوا ده احنا يعني هيبقى راجل عنده مثلا 60 70 80 سنه يقول والله انا فاكر ان ابويا كان بيقول كلمه عجيبه وانا مش عارف معناها ايه كان بي- بيقول ايه يا جماعه بيقول لا اله الا الله فاحنا بنقولها زي ما بيقولوها خلاص احنا مش عارفين معناها شوف تخيل الامه ال- ال- ال- الكون هيوصل لحد ايه ده اللي اعجب من ده كله حتى البقيه دي بقى اللي بتقول لا اله الا الله وهي مش فاهمه معناها هتموت هتروح ويرجع بعدها ناس أشر وأوحش من كده قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق الرواية الثانية أيضا عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته الرواية الثالثة بقى اللي توضح برضه صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله الحديث اللي قبليه حجة على من قال بعض الناس بنسمع في شريطهم يقول لك علامات الساعة الصغرى كلها خلصت واحنا دلوقتي مستنيين علامات الساعة الكبرى الكلام ده غير صحيح لأن في علامات ساعة صغرى هتبقى موافقة لظهور بعض العلامات الكبرى زي اهو الريح اللي هنا دي علامة كبرى ولا صغرى؟ صغرى ورغم ذلك هتكون بعد الدجال وبعد يأجوج ومأجوج وبعد نزول سيدنا عيسى تمام كده؟ برضه نفس الحكاية حته ال- رفع القران رفع القران ده علامه صغرى ولا كبرى صغرى هيكون برضو بعد ايه بعد ياجوج وماجوج وبعد الدجال وبعد نزول سيدنا عيسى عليه السلام يبقى لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله روايه ثالثه او رابعه عند مسلم ايضا فبينما هم كذلك الناس بقى على الحاله بالمنظر ده اذ بعث الله ريحا طيبه ليه لأن الساعة لن تقوم إلا على شرار الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة شيء شديد جدا فمن رحمة ربي عز وجل من رحمة الله عز وجل إن كل المؤمنين لا لازم يموتوا قبل ما تقوم عليهم إيه الساعة لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق ربنا يعافينا ويعافيكم فالنبي عليه الصلاه والسلام ايه فإذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر ربنا يعافينا ويعافيكم فعليهم تقوم الساعة ويرجع الشرك تاني للكون ده كله قبل قيام الساعة يرجع الشيطان ويغوي الناس مرة تانية يرجعوا لعبادة الأصنام والأوثان بعد كل الخير ده يرجع عبادة الأوثان كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم وده آخر حديث نذكره قال صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو كان أحدكم بالك ممكن واحد يقول لك طب اهرب في جبل مع ان الريح اللي هنا دي عايزه تقبض روح عشان ايه ما تقومش عليه الساعه حتى لو كان احدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه اللي هي الريح حتى تقبضه قال صلى الله عليه وسلم فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع واحد تلاقيه ما شاء الله طول بعرض وعقله يعني ما فيش خالص في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون وما تأمرنا إيه اللي أنت عايز تأمرنا به فيأمرهم بعبادة الأوثان النبي عليه الصلاه لك ايه هم في ذلك في اللحظه ديت ضاره ارزاقهم ارزاق وفيره وربنا فاتح لهم كل الخيرات ورغم ذلك ينكرون نعمه الله عز وجل حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور لكن قبل ما ينفخ في الصور في لسه علامات تانية علامات ساعة كبرى لسه قبل أن تقوم الساعة لسه الناس هتتعايش معاها اللي هي لسه بقى إيه اللي هي الدخان ولسه آه طلوع الشمس من المغرب إلى غير ذلك من العلامات التي سنتناولها إن شاء الله جل وعلا في الأسبوع المقبل إن أحيانا الله عز وجل الدروس الكبيرة اللي احنا ناخدها من الكلام ده كله يا إخواني ناخد درس كبير قوي أكبر درس ناخده من كل الكلام ده إن المؤمن النهاردة لازم لازم يتحصن بالإيمان على قد ما يقدر هو ده اللي هينجيك لن ينجيك إلا الإيمان فاحنا المفروض إن احنا نتحصن بالإيمان بقى في الوقت ده احنا النهارده على قد ما نقدر نجتهد في طاعة الله عز وجل شوف احنا لما تأمل لو تأملنا قول الله عز وجل في أول الدرس لما قلناه يوما يجعل الولدان شيبا الله اه اتكلم نفسك اذا كان الطفل الصغير هيشيب وبعدين وتضع كل ذات حمل يعني سبحان الله اه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه حق نفسك والله لن ينجيك الا الايمان حاجات كتير نفسنا نعملها عايزين على قد ما نقدر يعني ربنا يبارك فيكم قلنا قبل كده حافظ بس كن موحدا لله حافظ على الفرائض بر والديك ابعد عن المظالم ابعد عن المظالم اعمل الحاجات دولت وابشر بكل خير ان شاء الله لو قصرت في اي امر ان شاء الله الله عز وجل يجبر كسرك يوم القيامه انما اهم حاجه اعمل حاجات ديت توحيد لله عز وجل قد الفرائض وما تقرب اليه عبدي بشيء بشيء احب الي ايه مما افترضته عليه حديث البخاري وبعدين بعد كل وبر الوالدين ان اشكر لي ولوالديك ما شكرتش للوالدين فلم تشكر الله عز وجل حديث عند احمد النبي عليه الصلاه والسلام من لم يشكر الناس لم يشكر الله لم يشكر الله حديث عند احمد بسند حسن يبقى واهم الناس وافضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الام والاب الام والاب هنشكر ليه والوالدين قد بر الوالدين الحق نفسك طب ما لحقتش بالام هم عايشين برهم بعد ما يموتوا ينفع اه ينفع ينفع تبرهم بعد الموت ينفع تبرهم تعمل صدقه جاريه تحج عنهم اذا كانوا ما حجوش تكون انت حجيت عن نفسك تعمل لهم عمره صدقه جاريه اه تستغفر لهم تدعو لهم كل الخيرات دي تعمل لهم توصل لهم ان شاء الله سبحانه وتعالى وانت كل عملك اللي بتعمله اصلا في ميزانهم انت ومالك لأبيك الولد من كسب أبيه كلها أحاديث صحيحة فأنت تلحق وبعدين النبي عليه الصلاة يقول إن الرجل لترفع درجته في الجنة هو ليه درجة معينة في الجنة هتترفع درجته في الجنة فيقول, فيقول الرجل بما هذا يعني كيف ترفع درجتي في الجنة مع إن أنا أعمالي ما توصلنيش الدرجة العالية دي فيقال باستغفار ولدك لك استغفر لأبيك وأمك استغفر لهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم ما يقوم الحساب استغفر اشتغل ايه المشكله كل اللي انت هتعملهم اليوم والله هتلاقي اللي يعمله لك بفضل الله سبحانه وتعالى كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل الا هتعمله مع الام والاب النهارده هتلاقيه بعد كده عشان كده بقول لك رحله الضاله الاخيره دي المفروض تقربك اكتر تقول يا شوف الفتن اللي جايه مسيح الدجال ياجوج وماجوج ظهور الشمس لو الشمس طلعت من مغربها خلاص لا تقبل توبه لو انت يا ربنا عافينا وعافيك لو واحد كافر عايز يسلم لا يصلح منه اسلام في الوقت ده لو واحد مؤمن لكن عاصي وعايز يتوب ما ينفعش لا تقبل منه توبه ما ينفعش مع ظهور الشمس من مغربها هتعرف ايه هتطلع امتى ما حدش يعرف يبقى الحق نفسك من دلوقتي تحصن لا ينفعك الا الايمان الا الايمان فوق ده كله بقى كمان الحق نفسك وتحلل من المظالم عشان كده انا قبل الدرس قلت ايه قلت والله كل من فعل اي شيء او قال في حق اي شيء هو في حل انا مسامح الكل مسامح الدنيا دي كلها لان يعني يعني الانسان يحب ان يعفو الله عنه الا تحبون ان يغفر الله لكم فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم خلاص يبقى نعفو ونصفح وزي ما انت تعفو عن العبد شوف بقى ولله المثل الاعلى لو انت عفوت عن عبد فالله اكرم واجل وارحم كان الله عز وجل يقول اانت ارحم به مني قد عفوت عنك قد عفوت عنك انت هتكون ارحم من ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن فاذا الانسان لما يعفو يكون عرضه لعفو الله ولرحمته ومغفرته سبحانه وتعالى فعايزين يا اخواننا ربنا يبارك فيكم عايزين الليله دي بالذات ما حدش فينا ينام لحظه الا وصدره سليم من اخواننا المسلمين لو اخ قاعد في المسجد الان ولا اخت قاعده مخاصم اخوه يصالحوا الليله دي بالله عليكم يصالحوا لو مش معانا في المسجد يروح يتصل بيه يصالحه ايه المشكله وخيرهم الذي يبداه بالسلام ايه المشكله لما واحد تخاصم مع علي بن ابي طالب فقال يا علي ائتني فصالحني قال لماذا قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهما الذي يبدا بالسلام وانت خير مني فتعالى ايه فابداني بالسلام هكذا فاحنا عايزين يا اخواننا زي ما قلنا كل هذه العلامات اللي احنا بندرسها ورحله الدار الاخيره تقربنا اكثر من الله سبحانه وتعالى وربنا يعني يجمعنا جميعا في الجنه اني داع فاما من قلبي اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والارض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا ذا المن والإنعام اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وتولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا أحسن خلاصنا أصلح فساد قلوبنا أصلح فساد قلوبنا أصلح فساد قلوبنا يمن كتابنا يسر حسابنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا يسر على الصراط مرورنا بيض وجوهنا بيض وجوهنا استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك بيض وجوهنا يا ربنا بيض وجوهنا يا ربنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اسلل سخيمة قلوبنا اللهم اسلل سقائم قلوبنا اللهم اسلل سخائم قلوبنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ألف بين قلوبنا ألف بين قلوبنا ألف بين قلوبنا ألف بين قلوبنا اجمعنا على محبتك اجمعنا على طاعتك اجمعنا في جنتك معنا مع نبيك في الجنة اجعلنا في صحبة النبي في الجنة اجعلنا في صحبة النبي في الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نعوذ بك من سخطك والنار نعوذ بك من سخطك والنار اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين انصر إخواننا في الشيشان وفي أذربيجان وفي فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم اللهم وحد صفوفهم اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم واجمع كلمتهم اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واكس عاريهم واشف مرضاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم واربط على قلوب ذويهم واجعل الدائرة على اليهود الملاعين اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر الخير أرنا في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة خذهم أخذ عاد وثمود اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم جمد الدماء في عروق اليهود جمد الدماء في عروق اليهود أخرجهم في الطرقات كالمجانين أخرجهم في الطرقات كالمجانين يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا رمل نساءهم كما رملوا نساءنا يتم أطفالهم كما يتموا أطفالنا رمل نساءهم كما رملوا نساءنا آمنا يا مالك الملك بأن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن القدر قدرك وأن القضاء قضاءك وأن اليهود لا يعجزونك فخذهم أخذ عزيز مقتدر لا إله لنا غيرك فندعوه ولا رب لنا سواك فنرجوه لا إله لنا غيرك فندعوه ولا رب لنا سواك فنرجوه رحماك رحماك رحماك رحماك بالأعراض التي انتهكت وبالدماء التي سالت رحماك بالأعراض التي انتهكت وبالدماء التي سالت رحماك رحماك بالموحدين رحماك رحماك بأبناء الموحدين رحماك يا الله
نعوذ بك من الموت وكربته ومن القبر وظلمته ومن الصراط وذلته ومن يوم القيامة وروعته ومن يوم القيامة وروعته لا تفضحنا بين الناس يوم القيامة لا تفضحنا على رؤوس الخلائق يا رب استرنا في من سترت يا رب استرنا في الدنيا والآخرة استرنا في الدنيا والآخرة نجح طلاب المسلمين نجح طلاب المسلمين نجح طلاب المسلمين اشف مرضى المسلمين اشف مرضى المسلمين ارحم موتى المسلمين ارحم موتى المسلمين يا رب ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت يا رب ارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت يا رب ارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله نعوذ بك من غمسة في النار نعوذ بك من عذاب النار نعوذ بك من رسلين النار نعوذ بك من زكوم النار نعوذ بك من قعر النار أسألك رضاك والجنة أعوذ بك من سخطك والنار عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم اكفنا شر شياطين الإنس والجن اكفنا شر شياطين الإنس والجن اكفنا شر شياطين الإنس والجن يسر يا ربنا لهذه الجلسة المباركة أن تدوم علينا أدم علينا هذه النعمة يا ربنا أدم علينا هذه النعمة يا ربنا يا رب نشكو إليك خيانة الخائنين ونفاق المنافقين يا ربنا اكفنا شر هؤلاء جميعا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا ارزقنا شربة هنيئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا وارزقنا صحبة النبي في الجنة وأتم علينا اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا
مع تحيات الشركة العربية للإنتاج الإعلامي عمار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته